إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعزائي في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ساعة جديدة وإضافة أرجو أن تكون جديدة بإذن الله في عقولنا وقلوبنا ومسار تحركاتنا عسى الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه عسى الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يصنعون المستقبل وصناعة المستقبل دي حاجة ضخمة وكبيرة بالعكس بتعتبر الأهم على الإطلاق وما أقول المستقبل دايما دلوقتي عرفنا المرادف ليها هي أولادنا هم أحفادنا هم الجيل اللي طالع هم بناتنا هم أولادنا في كل مكان هو ده الجيل الحقيقي اللي المفروض إن احنا بنصنع بيه المستقبل وأعتقد إن هو هيشمل النهاردة موضوع حتة المستقبل دي جزء من الحلقة لاهتمامي في هذه الفترة بكتابة كتاب عن كيفية إعداد الطفل كقائد في المستقبل لكن في خضم الأسبوع الماضي يعني عرضت علي بعض الحالات وفي نفس الوقت كان في رسالة أرسلت إلى البرنامج من أم تربي أولاد زوجها وكانت بتقول إنها بتتعرض إلى مشاكل وغالبا أما بنتعرض لقصة الزواج الثاني أو قصة زوج الأم أو قصة زوجة الأب دائما حيتراءى في مسامعنا وفي عقولنا مشاهد للأفلام والمسلسلات والاجتماعيات التي حفرت في وجداننا كيف نكره كل هؤلاء وأصبح في ضمير الناس في كثير من الأحيان لما بيتكلموا على حتة الطلاق بيقولوا إحنا جوازنا كاثوليكي لا طلاق فيه بالرغم ان احنا مسلمين وموحدين شايفين دلوقتي الطلب الى الطلاق والزواج الثاني في الناحية التانية وقد ايه ان قضية زي كده لابد من استقبالها بنوع من انواع التروي انها طريق جديد لحياة جديدة ولكن الناس بتعتبرها آه يعني آه شيء اخر استرعاني انتباهي في الاسبوع ده وبجد يعني كنت يعني اسمع بكثير من الاهتمام وبمقدار من الاحاسيس كيف لامراه لم تلد اربع بنات ان تكون بهذا المقدار من الامومه وكيف تكون بهذا المقدار من التضحيه وكيف تكون بهذا المقدار من انكار الذات وكيف تكون مكرسه حياتها لاربع بنات لا ينتموا إليها وإنما ينتموا إلى زوجها جاءت إحدى البنات لا تشكو من تعب نفسي أو من إرهاق عصبي ولا من غيرها وإنما كانت تشكو مشكلة من المشاكل الزوجية وفي مجال الحوار وهي تعرض المشكلة تعرضت إلى ما كان من قبل فكانت تتحدث عن من ربتها وكيف كانت تربيتها واسترعان الأمر أن من رباها وربى أخواتها الأخريات هي زوجة الأب الأم تزوجت من الأب والأم أنجبت أربع بنات وحدث الطلاق كما يحدث في كثير من الأسر ولكن الأم فضلت أن تترك البنات إلى زوجها وترى حالها وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته فتزوجت وأنجبت وعاشت مع زوجها الجديد لا تسأل عن البنات وبحث الزوج عن زوجة زوجة تعينه على تربية البنات زوجة تعينه في المستقبل فاختار امرأة قيل عنها أنها ذات خلق وتزوجها بأربع بنات ولك أن تتصور الحمل واحدة عبارة عن لم تمارس قضية التربية في فجأة أربع بنات تصرن في البيت كل له متطلباته كل واحدة عاوزة حاجة كل واحدة بتوجه كل واحدة نفسها كل واحدة نفسيتها شكل وهذه الزوجة أمام زوج وأربع بنات إشكال في حد ذاته كبير عندما تسأل الأم اللي أنجبت توائم تقول لك أنا في كارثة وقع في كارثة أنا عبال ما أغير لده ألاقي ده عاوز يتغير له أما أكل ده ألاقي التاني جاع عبال ما أكل ده ألاقي التالت جاع وهكذا واسترعاني شيء مهم أن الزوجة قد مات زوج الأب بتاع الأربع بنات بعد شهور قليلة من زواجه من هذه الأم واسترعى انتباهي أكثر أن هذه الأم رفضت الزواج من بعده تماما كي تتفرغ لتربية أربع بنات ليست لها علاقة بهم سوى أنها ترتبط عاطفيا بذلك الزوج وبالتالي أحبت البنات وعاشت على البنات تربي توجه ينمو أمامها ذلك الصرح الكبير ليس صرحا واحد أربع صروح كبرى موجودة تعطيهم مشاعر تعطيهم محبة تعطيهم حقوق حتى أنها تنازلت عن ميراثها من زوجها إلى البنات كي تحضر كل واحدة منهن للزواج أما الأم الأخرى التي أنجبت وخرجوا من رحمها لم يعنيها الأمر لا من قريب ولا من بعيد لم تشترك لم توجه لم تزر يوما نوع غريب من الأمهات ولكن أريد أن ألفت النظر وأتكلم بطريقة عامية شوية عشان أخفف اللغة شوية نوع من الأمهات ليست لها أي علاقة بالأمومة الحقيقية وإنما بالمصلحة الشخصية والرغبة في أن تستمر في حياتها دون منغصات دون ما أن تفكر ناموا ما ناموش ضغطوا ما ضغطوش تعبانين مش تعبانين الست دي بتربيهم ازاي آه، بتعلمهم ايه بت... الست دي بتتعامل معاهم ازاي ولكن تربوا وتشهد البنت وهي تبكي بدموعها امام ناظري ان هذه السيده ظلت بجوارهم في كل لحظات كان من المفترض أن تقوم الأم التي ولدت بهذا الدور وكبرت البنات وتزوجن وصاروا أمهات فصار لهذه الأم أحفاد وهي في منتهى السعادة كلما زارها هؤلاء جميعا تتفقدهم تراهم ترعاهم حقيقي كان المعنى ده لازم اوصله النهارده واوصله بقوه وخصوصا اسال على اولاد الزوج والمشاكل وغيرها دائما بناخد موقف من المواقف كده من زوجة الأب أو زوج الأم أو الزوجة الثانية أو غيرها من هذه المفاهيم الفاسدة التي أفسدت علينا حياتنا وأفسدت علينا أولادنا مش هقول على طول الخط زوجة الأم أو زوج الأب جيد ولكن زي الأم دي هل هذه الأم أم جيدة التي تركت الأربع بنات لتعيش دون ما أن تعلم عن أولادها بعد وفاة أبوهم شيء ولكن مقاييس الناس لابد وأن تختلف لابد وأن ننتبه انتباه حقيقي لأن المفاهيم أيها السادة لابد وأن تتغير عندنا حتى ينمو أولادنا في نوع من انواع عدم الحزازيات وعدم المشاكل والضيق النفسي وعدم الامان وعدم الثقه والحصول على ما يريدون. ليست هذه هي الحاله الوحيده التي تعرضت لها في هذا الاسبوع تحكي مدى انتماء هؤلاء البنات دول لهذه الام ولكن يكفيني كلمه البنت عندما قالت لم نعرف طعم الأمومة إلا من هذه المرأة ولم نعلم ما هي حقيقة العواطف التي تعطيها الأم لأولادها إلا من هذه المرأة يعني أنا بدي مثال من الأمثلة في نفس الأسبوع يزورني زوج توفيت زوجته فتزوج وكان في بنوتة من الزواج السابق المشكلة ان اهل الزوجة السابقة يعني ارشيم ملحة الايه الزوجة الجديدة والزوجة الجديدة غيرانة من ال ال الاهل ومتضايقة من محاولتهم قلب البنت عليها وكأنها هي التي اماتت امها وهي اللي حصلت على مكانها وهي اللي عملت عملت وسوت وعملت أنا عاوز أقول حاجة مهمة يعني الموضوع محتاج نوع من أنواع النظرة المعقولة شوية عشان نقدر نتعامل والنظرة المعقولة بتقول إن كل واحد لابد وأن يضع كل نظام حطه ربنا سبحانه وتعالى في المكان السليم فإذا فرض الطلاق فهذا فرض مش فرض عين يعني كل واحد مطلق لا هو امر من عند الله تبارك وتعالى لمن لا يستطيع ان يكمل حياته فاذا كان هناك زوجه او زوج اختارت الزوجه او الزوج حد اخر فمش معنى كده ان هو اللي هيخرب البيت وهو ده اللي هيقرب من البنت بطريقه مش سليمه وهو ده اللي هيعتدي على البنت في كذا وهو ده اللي هيعمل كذا والزوجه التانيه اللي هي هتمسح العيال الارض وهتعمل كذا سندريلا المشهوره وغيرها من الاماكن احنا محتاجين كأمة مسلمة أن نغير مفاهيم وعقول ذاتية داخلية عندنا نبرمجها بشكل جيد وبشكل سليم بلاش العادات والمعتقدات الاجتماعية البالية اللي محتاجة تترمي في مزبلة التاريخ كم الأفلام اللي هي جت عشان ترسخ عندنا هذه المفاهيم لابد وأن تنتهي عاوزين أيها السادة أن ننتبه حقيقة أن احنا محتاجين ننظف عقولنا شوية من مفاهيم كتيرة ممكن تكون موجودة وموروثة عندنا لي جايه منين ما نعرفش آه راحت فين ما نعرفش آه بس المهم الناس اهو بتتكلم وخلاص هذا ما اثارته الرساله القصيره التي وردت الى البرنامج والحالتين اللي جول الاسبوع ده وحقيقه ما زلت يعني آه كل التبجيل والاحترام لزوجة الأب الوفية الصادقة القريبة المحبة اللي فيها كل المعاني اللي الواحد لو قعد يقول فيها ويشعر فيها مش هيوفيها حقها حقيقة ولكن يكفي إنها أثمر ذلك عن حب أربع بنات أدب أربع بنات التزام أربع بنات إن شاء الله طريق إلى الجنة وقرب إلى الزوج في الجنة إن شاء الله شغلني الاسبوع ده موضوع كده يعني من المواضيع اللي هو موضوع القيادة اذا كنا بندور على المستقبل بتاع اولادنا ومستقبل الامة وغيرها لازم يبقى في تربية خاصة للاولاد عشان يبقوا قياديين وعشان يبقوا قياديين لابد ان يقودوا نفسهم والاخرين ولازم يكونوا متميزين في بعض الصفات اللي هنربيها فيهم عشان يقدروا يطلعوا قادرين على ان يحلوا مشاكلهم بنفسهم يحاولوا يعرفوا الصح من الغلط يتحملوا مسؤوليه يكون عندهم ثقه يكون عندهم ثبات يكون عندهم قدره على ابداء الراي يكون عندهم اب وام بيسمعوا يكون عندهم اب وام قادرين على انهم يلمحوا بشكل او باخر او بصوره او باخرى الاولاد دول بيفكروا ازاي وباي صوره وباي شكل هل احنا بنعد الاولاد بالشكل ده هل حقيقه احنا بنحضر اولادنا عشان يطلع منها قياده سليمه واولاد متحملين مسؤوليه بشكل او باخر وبصوره او باخرى يعني ده سؤال بيدور في ذهني الايام دي وبصطدم بحاجات غريبه شويه اب وام عاوز الابن يبقى شجاع مقدام فيشخط فيه يا ولد لازم تكون راجل والشخطة بتنزع قلب الولد وبتنزع عقله وعاطفته بشكل كبير اب بيعلي صوته ام بتعلي صوتها اوامر باستمرار عدم اعطاء الفرصة ان الطفل يخطئ ونصوب له عدم قدرة على ان الاولاد يتحملوا مسؤولية الأوض لسه بتتساوى لحد النهاردة عن طريق الأم أو الشغالة أو غيرها الأكل ما بيتنقلش من على الترابيزة خالص غير من عن طريق الأم أو الشغالة أو غيرها القائمة الأولاد في دروسهم الناس فوق راسهم عشان يتذاكروا ويدرسوا ال- النظام اليومي لازم كل طول النهار بوجه وبقول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وسوي كذا صلي يا ابني اعمل كذا دي مش الطريقة المثلى لعملية التربية اللي ممكن يخرج منها قائد أو بيخرج منها بني آدم في المستقبل تكون له شخصية قوية كده تقدر كده ت- تهز العروش وتزلزل ال- البلدان وتحيي الجيل اللي فات لا المسألة محتاجة منا إعادة نظر لأن في أخطاء كتيرة جدا بنقع فيها وإحنا مش واخدين بالنا وبنسأل بعد كده أنا إزاي أفقدت ابني الثقة في نفسه ما خليتوش متحمل مسؤولية بيغيظني جدا جدا جدا جدا الأم أو الأب اللي بيجوا يقولوا إحنا متغاظين من العيال أصل الولد ده مش واثق في نفسه أصل الولد ده دايما دايما ما بيقدرش يتفاعل اجتماعيا اصل الولد ده آه، اما بيبقى في النادي او في المركز الشباب او في الشارع محتاج الناس هم اللي يقولوا مش هو اللي يقدم آه، الولد ده دايما متردد الولد ده ما بيقدرش يختار لنفسه حاجة الولد ده ما بيقدرش يعمل المفروض منه الولد ده بيبقى آه، مش متحمس الولد ده حاسس ان هو مش هيجيب النتيجة المرجوة الولد ده حاسس انه مش هيجيب الدرجة النهائية الولد ده بيذاكر قوي بيجتهد قوي بس حاسس ان هو قلقان لدرجة انه هينسى كل المعلومات احنا متغاظين مش عارفين قلة الثقة دي جت منين آه، ونيجي نشوف اسلوب الام او اسلوب الاب في التعاملات بنجد الصوت آه، محتاجين مش مايكات بقى مش نلغي المايكات عشان الصوت اصلا مسمع لاخر الشارع الحياه كلها اوامر في اوامر الحياه ما فيهاش اخطاء لان احنا اولادنا المفروض انهم ملائكه لا يخطئوا الاولاد عليهم انهم يذاكروا وده مجال التقييم الوحيد عند ناس كتيره موجوده بيعرض عليا حالات آه، نتيجه لان احنا بنركز على المذاكره وبس وبنعتبر ان الدرجه اللي بتنقص من الولد دي كارثه من الكوارث وان اهم حاجه في الحياه انك تقعد على المكتب وتذاكر وان اهم حاجه انك تطلع الاول ما تطلعش التاني وان اهم حاجه في الدنيا انك انت تحصل على شهاده بالرغم من انكم عارفين وانا عارف ان لا الشهادات دلوقتي هي اللي بتوظف وكتير من الناس بيحصلوا على شهادات جامعيه ولا يعملوا فيها باي صوره من الصور او باي شكل من الاشكال وعارفين كويس قوي ان في كتير من المفاهيم اتغيرت عن الاول وبالرغم من كده ما زال هناك نوع من الناس ده تفكيرهم آه، صدفتني حالة بنوتة عندها 13 سنة أولى إعدادي آه، مرعوبة من دخول الامتحان وفي حالة من الهلع الشديد غير قادرة على دخول الامتحان خايفة تنام إحساسها بالوهن كبير إحساسها بعدم القدرة على الدراسة أكبر إحساسها بأنها مش هتنجز أكتر طب تعالوا نشوف الحياة اللي كانت عايشاها أم مكرسة حياتها إن ولادها يطلعوا الأوائل البنت بتجيب 99.9 من عشرة في المية في الابتدائية يبقى في أولى إعدادي لو نقصت درجة أو درجتين تبقى مصيبة البنت جابت 298 من 300 الدرجتين دول راحوا فين وبعد كده بنقول إن آه، آه، الثقة فين راحت لا البنت اتعلمت رياضة ولا البنت اتعلمت اجتماعيات لأنها ما عندهاش وقت لده كله ولا البنت قدرت تقعد تتكلم وتعبر عن رأيها في وقت من الأوقات لأن وقتها كله رايح على إيه؟ على المذاكرة طبعا والصفة ما يجي على الكمبيوتر والتلفزيون وبعض الخروجات والزيارات المنزلية العائلية وخلصنا على كده حتى من كيجي بيبتدي الوضع اللي موجود بصورة أو بأخرى في يوم من الأيام قابلتني آه، بنت شابة في ال- في الجامعة بتقول لي أنا موصومة بالعار قلت لها أنهي عار يا بنتي ربنا يسلمنا من العار قالت لي من ساعة ما جبت ملحق في KG 1 وأنا لحد النهاردة موصومة بهذه الوصمة كل لما يحصل مني حاجة يقولوا لي أنت ناسية أنك أنت جبتي في KG ملحق يعني الأمر بجد يعني ما ينفعش الكلام ده عاوزين أولاد واثقين يبقى لازم ننمي أولاد عندهم إمكانيات مختلفة هتقولوا لي المدارس ضاغطين مش ضاغطين انت عاوز ابنك يبقى مختلف ولا مش مختلف والاختلاف بيحصل في أول 12 13 سنة ومش دول اللي بيوجهوا ابنك طول عمرهم مش ال 13 سنة مذاكرة دول هما الأهم على الإطلاق لتانية إعدادي أنت ممكن ابنك ما يكونش لسه تفوق لكن بعد كده ممكن يتفوق في وقت ممكن ابنك في الوقت ده يلعب رياضة في وقت ممكن ابنك يعمل حاجة مفيدة هوايات يروح يعلم يروح يتعلم يروح يشارك في أعمال عامة ابنك ممكن يروح للجوالة للكشافة يتعلم مهارات يروح معسكرات يسافر يشوف يعمل ممكن يتعلم حاجات كتيرة جدا عشان يوم ما يكون ناقص درجتين ما يحسش بقلة الثقة ليه لأن رياضيا أنا متفوق اجتماعيا أنا متفوق أنا عندي تواصل مع الناس كويس لكن الخيبة فينا إن احنا دايما مركزين على المذاكرة وقاعدين فوق راس العيال ولو جبتوا كذا وجبتوا كذا وبنشوف دلوقتي في الثانوية العامة اللي داخلين الامتحانات الناس بتسورق والبنات بينهاروا والاولاد بيصرخ بيصرخوا والاباء بيشدوا في شعرهم والمدرسين بياخدوا بالالافات من كل واحد وبيعملوا حاجات كتيره كل ده ف... ليه لان احنا رسخنا في نفوسنا ان الشيء الوحيد اللي ممكن نقيم بيه اولادنا ونديهم ثقه فيه هي المذاكره وللاسف بنهمل جوانب اخرى مختلفه غير الجوانب اللي مفروض انها تبقى متكامله دايما بننمي الجسم السليم بننمي العقل السليم العقيدة السليمة المهارات والتنوع في المهارات أما بأجد شاب صغنون عنده عشر سنين اجتماعي بيتكلم بيعبر عن نفسه يبقى في أمل كبير إن هذا الشاب سيصبح قائد في وقت من الأوقات لكن لو انت رحت كليات القمة وطلعت الأول وطلعت كذا وكذا لكن ما عندكش الخبرة الاجتماعية وما عندكش المهارات في التأثير في الآخرين وفي القرب من الناس وغيرها هيفيدك إيه العلم اللي أنت اتعلمته هتبقى طبيب زي بقية الأطباء يا سيدي أستاذ في الجامعة زي بقية الأساتذة بكملة الأساتذة بكملة الدكاترة بكملة المهندسين وأساتذة المهندسين لكن الاختلاف الحقيقي بيجي منين؟ بيجي من المهارات الكتيرة اللي أولادنا لازم يكتسبوها زائد المذاكرة من هنا تبتدي الثقة من هنا نبتدي نتعامل مع الأولاد بشكل جيد عشان كده قلت لكم انتبهوا أيها السادة لأول نقطة اتكلمت فيها لعرض حالة لأخطاء في التاريخ لأخطاء لابد وأن تصحح في مفاهيمنا النقطة الثانية اصطدمت بفكرة القائد فعلا لأن احنا لو بنعد المستقبل مش بنعد المستقبل بس ده احنا بنحضر قائد يخرج وقوات في مختلف المجالات طب ازاي واحنا بناخد من أولادنا أعز ما يملكون ألا وهي الثقة بالنفس ومقدراتها سؤال الولد اللي عنده خمس سنين ونص وبيسرح ببابا وماما هو مش بيسرح دي قدرة تخيل وإبداع عالية عند الطفل الطفل مش قلة انتباه ولا حاجة ولا قلة تركيز لكن معروف ان من سن أربعة إلى ست سنوات الأطفال بيبقى عندهم قدرة تخيل واسعة وقصص وأفلام تتعمل على بابا وماما بيتكلم فيها وبي... وبيتناقش طبعا أما بتحفري معاه شوية هيقول لك لا ما حصلش لكن ده مش كذب او كذب كما يقال في كتير من الناس يجيبوا ولادهم اللي عندهم خمس سنين الواد ده كذاب الواد ده قال النهارده ان حصل كذا كذا كذا في المدرسه اتاكدت من المدرسه ما حصلش الولد قعد يالف قصه وهو راجع حصل كذا وكذا وكذا الولد ده كذاب لا ده سن الابداع لأن الكذب ككذب لا ينمى في هذا السن ولا يعرف الطفل للكذب معنى حقيقي زي ما احنا عارفينه بالعكس الطفل في هذه المرحلة ممكن يقول حاجة ما حصلتش اه خوفا من بابا وماما لكن عمره أبدا ما بيبقى كذاب الطفل في السن ده حرام نوصمه بالكذب وحرام نقول له حرام وحلال وحاجات كتيرة احنا اتفقنا عليها قبل كده الطفل عنده إبداع وقدرة تخيل عالية يا ريت تستثمريها في إن هو أما يروي لك القصة شوفي تكاملها نفسه تكامل القصة وحبكتها الدرامية اللي موجودة وقدرته على إن هو يوصل لهدف معين وتتعاطفي معاه وهو الولد عاوز يشوف في عينيكي اللي هي الاعجاب والابهار ايه ده حصل كذا وحصل بجد حصل كذا وكذا دي مشكله طبعا بتواجه كتير من الاباء والامهات عشان كده اما قلت النهارده حلقتنا انتبهوا ايها الساده كان عندي حق ان احنا لابد وان نعرف بعض الحقائق في التربيه مهمه هتوفر علينا هم كبير بدل ما نقول قله انتباه بدل ما نقول قله تركيز بدل ما نقول الواد كذاب بدل ما نقول الولد عنده نقص الولد عنده كذا الولد عنده كذا الولد ما عندوش اي حاجه خالص الولد طبيعي جدا وبالعكس كما تقولين المدرسين بيشكروا فيه لأن قدرته الذهنية عالية جدا وقدرته التخيلية عالية جدا الله يكرمكم لا تضربوا أولادكم ولا تحرقوهم ولا تقرصوهم ولا تقولوا لهم يا كذاب ولا تقولوا لهم حاجة أما الولد تحسوا إن تخيلاته عالية يا ريت ترصدوا هذه التخيلات وتكتبوها عشان تبقى في الذاكرة في المستقبل عشان تقولوا إن ولادكم كانوا بيعملوا كده آه، انا اتكلمت كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي كمان وقوي على الجرعة الدينية اللي المفروض ان اولادنا ياخدوها في السن الصغير احنا الهدف من ان اولادنا يتربوا تربية دينية ايه ان اولادنا يصلوا من سن ثلاث سنين ويكونوا لابسين الخمار ولا الشارب ولا ال- ايا ما كان غطى الشعر من سن سنتين يعرفوا الحلال والحرام من سن خمس سنين يعرفوا الجنة والنار من سن ست سنوات يعرفوا ان في شيطان من سن ست سنين يعرفوا ان الاغاني معرفش فيه اراء واراء يعني احنا عاوزين ندي كل الجرعة الدينية بشكل مبالغ فيه في عمر سني لا يستطيع ان يستوعب الامور الكلام ده قتل بحثا في البرنامج واتكلمنا كتير وقلنا لو سمحتم الأولاد ما عندهمش قدرة على فهم الغيبيات لأن تركيبة عقولهم لا تستوعب إلا اللي بيشوفوه فلو كلمت حد عن ربنا في سن خمسة أو أربعة أو حتى ستة في بعض أوقات يقول لك عاوز يعرف تفاصيل منطقية عن ربنا وعن الجنة وعن أي حاجة هو مش شايفها ليه؟ عشان يحط لها صورة تصورية في ذهنه وتستمر معاه فممكن أسأل عن ربنا أسئلة محرجة جدا عمره إيه؟ ليه إيد ولا ملوش إيد؟ طب هو بياكل ولا ما بياكلش؟ طب هو كذا طب هو كذا أسئلة كلها محرجة جدا وطبعا آه، الأمهات بتتفنن في الرد ليس كمثله شيء وتبقى الأم يعني والطفل بتبرق لها كده وبتبص لها كده يعني إيه إيه معنى ليس كمثله شيء ده يا ماما يعني آه، إزاي هتقدري تفهمي البنوتة عندها خمس سنين التصور عن الله بالشكل والمفهوم الأولاد في السن ده غير مبلغين غير مبلغين يعني مع حتة الحلال والحرام عندهم أعلمها له دلوقتي إزاي أفهمها له إزاي هكلمه عن النار دلوقتي إزاي إزاي هيجمع ما بين فكرتين ربنا رحيم وفي نفس الوقت عمل النار طب إزاي ربنا رحيم وعامل النار أصل النار بيتحرق فيها الناس اللي هم وحشين بس ربنا رحيم إزاي هيحرق المعاني دي بتدور في ذهن أولادنا فبتعمل لهم لخبطة ولعلنا هنتكلم كان في سؤال عن أهمية الصلاة وغيرها والتعويد أولادنا على الصلاة وليها حلقة آه، كنا قلناها من آه، حوالي سنتين ممكن نعيدها تاني ونقول الجرعة الدينية ما ينفعش فكرة ان اولادنا بيكذبوا خمس سنين ونص يا اخوانا في فرق ما بين الكذب الكذب الكذب وفي فرق ما بين ان البنوتة بتحاول تتهرب من ده او تتهرب من ده عندك كمفهوم الكذب ماشي لكن في مفهوم البنت الصغيرة هي بتحاول تفكر فبتحاول تبعد يبقى ممكن الاوامر بتاعتك كتيرة فعشان كده هي بتهرب من الاوامر اللي موجودة دي فنخفف الاوامر يخف حتة الكذب اللي انت بتتكلمي عليها هكلم طفل عندها ثلاث سنين في العقاب وفي الثواب وفي كذا وفي كذا يا اخوانا تحت سن ست سنوات مش هنعلم غير اخلاق هنعلم جنه هنعلم الاولاد يعني معرفه ربنا هنعلمهم كمان حته ال- حفظ القران وبعد كده بنشوف الامور ماشيه ازاي فمعنى يعني معنى الحلقه ان احنا محتاجين ننتبه ننتبه قوي ننتبه لمعاني ننتبه لمفاهيم ننتبه لأعمار سنية ننتبه آه، إلى آه، فكرة المعرفة إلى فكرة التخصص إلى فكرة إن إحنا ندي أولادنا القدرة على إنهم يثقوا في أنفسهم ويطلعوا متميزين تفوق مش دراسة بس رياضة سلوك آه، تواصل اجتماعي آه، مشاعر عواطف حاجات كتيرة قوي آه، البني آدم لازم نقدر نقيم أولادنا عن هذا المقياس وقتنا خلص ولعلنا نتواصل بالقلوب داعين لبعضنا ان ربنا يفرج الهموم ويصلح الامور وربنا سبحانه وتعالى ويجعل نسأل لأمة الإسلام ولشباب الإسلام والمسلمين أن الآباء والأمهات والمربين والقائمين على التربية يعوا أهمية المستقبل لهذه الأمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته